يشوف بعينيه جمال البحر بيصيف وخصوصي بعد الجواز كانت حبيبته معاه عايز ياخدها معاه وهو بيصيف عرض عليها أرجلي وبس وحن خليني في الطريق أستنظر وروحي لكن جواباتك ما تقطعهاش روحي قلبي بيرتاح لما تكون متهني قلبي بيرتاح لما تكون متهني وانت عني مفيش من قلب غيرك انت نزل على اسكندرية وراح للنزل عالبحر ياما هناك مخاليق للنزل في المية نازلين بالمايوهات للنزهة عايمين في بحر الهوى كما وزت وجدهم علشان مزاجهم جايين في حظ للنزهة وحمدي قاعد بينظر من بعيد ويشوف قدام عيونه مناظر قد ايه قد ايه بيشوف جنبه تلاتة اربعة واللي يبص يشوف البحر امواج والعاشق معاه يمضي واللي بيمشي بيتعلم كتير ويشوف سمع اللي جاره بيحكوا في سيرة الحريمات وكل واحد بيحكي قصة الحريمات واحد نداه قال مفيش حرة من الحريمات وحمدي على بعد بيقول السكات أسلم لكن المحتم هينفذ والسبب حريمات قام رد حمدي وقال لكم ماهوش معدول بتعيبوا عن النساء وده رأي مش معدوم يا ما خلق سعداء يعيشوا بحبهم معدوم يا ما خلق سعداء يعيشوا بحبهم معدوم الشجرة واحدة لكن فيها الفروع اتنين فيها لعوج الشين وفيها اللي يكون معدوم أنا سعيد ويا زوجتي وحلوة أمثالها في الصبح أصبح وبعد العصر أمثالها في الظهر ويا العفاف ما لقيتش أمثالها حرة في أدبها وإخلاصها دوام مضمون لو ألف في الكون عمري ما أجيب أمثالها رد اللي جنبه وقال له قول مش لازم ايه ادخلك في الكلام ومالكش فيه لازم بتقول مراتك شريفة امر مش لازم اديني عنوان وانا اجيب لك قمرتها وجميع صفاتها اجيبها لك انا لازم قال له اديني عنوان وانا اجيب لك قمري وجميع صفاتها اجيبها لك انا لازم انا اسمي رسلان ولو قلت الكلام مظبوط قال له انت كذاب وكلامك ماهوش مظبوط قال له تراهن عشان يبقى الكلام مظبوط ألف جنيه الرهان والاتفاق مدفوع ألفين جنيه الرهان والاتفاق مدفوع والبحر أسبوع راح أجيب لك بيان مظبوط مساكين ما تجيش وياي اتفقوا مع بعضهم خليك وياي وقال يا حمدي هات العنوان وياي وانا حسافر لكن ما تجيش وياي انا حبيبي الاماره لاجل تتغرب علشان تحرم ما تتكلمش وياي رسلان ساعدها خد العنوان وتفكر سافر الاسوان وهو عمال يتفكر غرضه في حيلة تصح معاه وتفكر الدنيا فيها ناس يحب المصلحة للناس وبرضه فيه ناس في ضرر الناس بتفكر الدنيا فيها ناس يحبوا المصلحة للناس وبرضه فيه ناس في ضرر الناس بتفكر عمل جهرجي وكيسه من الفلوس فاضي اكمنه بشاش مساغه من الدهب فاضي انا دهيت له افكار وبلها من الوحش فاضي عمل جهرجي وكيسه من الفلوس فاضي اكمنه غشاش مساغه من الدهب فاضي ندهت له افكار وبالها من الوحش فاضي حب يغازلها قالت له دي غلط منك مش عايزة منك مساغ يا ابو كلام فاضي حب يغازلها قالت له دي غلط منك مش عايزة منك مساغ يا ابو كلام فاضي قام قال لي هشتري الذهب النقي عني ولو ما فيش مال فداكي كل شيء عندي انا قلبي مرتاح لكي وما فيش تعب عندي قالت يا خاين بسرعة امشي الاوان من الدار ده انا بنتي احرار جوزي اغلى شيء عندي قالت يا خاين بسرعة امشي اوام الدار ده انا بنتي احرار وجوزي اغلى شيء عندي مشي وسابها ولكن فكره متحير الحيلة خابت ويعمل ايه متحير هيضيع عليه الرهان ويعيش متحير أم شاف عجوزة على الناصية بتتلقاه يعنيها شايفاه منه العقل متحير قالت يا تاجر المساغ اقعد ووريني وايه معاك من الذهب عيارات وريني انا عايزه منك حلق جرامين وريني باين عليك الهموم فيه ايه بيشغلك ايه اللي شغلك وتعب القلب وريني حكى لها على الحكاية واللي كان مني ومرات حمد اللي لم سمعت كلام مني وعن غروره ولسانه اللي فلت مني وعن الأمارة اللي من أفكار ما خدهاش حكى لها على الحكاية واللي كان مني ومرات حمد اللي لم سمعت كلام مني وعن غروره ولسانه اللي أكمل وعن الأمارة اللي من أفكار ما خدهاش ولو ما جابهاش هيضيع الرهان من قالت هجيب لك أمارة وكان تديني قالت هجيب لك أمارة وكام تديني تاخد عليا شروط وشروط تديني حوصلك عندها والأجر تديني أنا الدليل اللي كل فهم وشطارة تاخد الأمارة ومتين اتنين تديني تاخد الأمارة ومتين اتنين تديني اتفقوا مع بعضهم بكلام سحراوي راحت الدليلة وكنا في وقت سحراوي من عندنا الجار جابت صندوق سحراوي من عندنا الجار جابت صندوق سحراوي وفيه مراية من الداخل وحلها عجب وفعل العجوزة غلب ألفين سحراوي فعل العروسة غلب ألفين سحاب وقالت لهم خش في الصندوق من جوه تشوف اللي بره وانت فيه من جوه من عين صغيرة وفيها السر من جوه من عين صغيرة وفيها السر من جوه شوف الأمارة واوعى عن الشعور تخرج والعز تخرج معك مفتاح من جوه راحت لأفكار لحد الدار مكارة دخلت عليها بحيلة غدر مكارة ما كانش لها قلب لكن النفس مكارة دليلة كان فعلها سيء وأصل خسيس تفوق على ابليس وتغلب ألف مكارة أفكار سمعت كلامها وحسن نيتها ما هي بنت طاهرة وكانت صافية نيتها ولا تعلم إن العجوزة ناوية نيتها يا مناس عشان الزمن عاملة الحساب وحذر وناس تقع في الخطر من حسن نيتها قالت يا أفكار يا أبها ضيف عني أنا عندي صندوق وفيه أمانات يا عني خليه أمانة حداك صنيه يا عني قالت يا خالة هديه في المنظرة وسيبيه وانا هحافظ عليه واداريه في عينيا قالت يا افكار خليه لي في اوضه النوم احسن ما يجوا اللصوص وانت في عز النوم سامع وفي الصندوق نايم نوم رسلان سامع وفي الصندوق نايم نوم اصل الامانه تقيله عاللي شايلها واللي يصونها عيونه لم تشوف النوم المركب اللي سليم وسط البحور عوام يوصل بر الامان وصاحبه عوام المركب اللي سليم وسط البحور عوام يوصل بر الامان وصاحبه عوام وموت بحر النساء ما بيغلبوش عوام موت بحر النساء ما بيغلبوش عوام وغدر الزمن صعب يا ما قصر بصر ونظر واللي ما خدش الحذر يغرق ولو عوام اللي ما خدش الحذر يغرق ولو عوام افكار بالليل حبت تدخل الحمام وسابت الدبل قبل ما تدخل الحمام طلع الشقي رسلان وهي لسه في الحمام الدبلة خدها وكان وياه شيطانه ورجع مكانه وهي لسه في الحمام رجعت اوضتها وهي لابسه القميص شفاف لها وجه زي القمر وقلبها شفاف مرايتها رايقه جميله والازاز شفاف رسلان افكاره من اللي رآه محتار خد الاماره ونظره لجسمها شاف شاف خد الأمار ونظر لجسمها شفشاف وجت العجوزة في لحد الفجر صحتها قالت عينيا يا بنت الحيرة صحتها أنا شفت أحلام والأوهام صحتها انا شفت احلام والاوهام صحت دخلت عليها بحيل ما كانتش مفهومه كانت في نومه وعاوزة الشوم صحتها قالت لها بعد اذنك يا بنتي هاخد الصندوق ورجعت لي ضلها ورسلان في داخل الصندوق بعد ما شاف الأمارة وهو في الصندوق وسابوا أفكار تغالب ابنها النعسان ولا تعلم ايه اللي كان متداري في الصندوق ولا تعلم ايه اللي كان مختاري في السجن خدت العجوزة من الجنيه وفضل لها بيت خطتها نجحت وكانت مية في المية وخدت إيصال عالشقي مكتوب بالمية خدت العجوزة من جنيه وفضل لها مية خطتها نجحت وكانت مية في المية وخدت إيصال عالشقي مكتوب بالمية واتحققت من بطاقته صحة العنوان ما هي تغلب الجان ويهزم مكر همي رسلان راح اسكندرية والأمارة معاه اكمل وكسب الرهان الفرحة زي دمعاه وتفرز خطوبة الجواز أخرى واخدها معاه وحمد خسر الرهان وخسر مراته كمان زعل وشاف الهوان ولا عادش عقل معاه ورجع لبلده وراحة النفس معرفهاش الدنيا داقت عليه والسكة معرفهاش طلق مراته أوان ولكنه معرفهاش طلق مراته أوان ولكنه معرفهاش من اللي حصل ساعتها انحرق دمه ودار همه وحد امه معرفهاش ودار هم وحتى امه معرفهاش افكار تقول الهنا في لحظه راح مني والدنيا والوقت اخدوا فرحتي مني أفكار تقول الهنا في لحظة راح مني والدنيا والوقت أخدوا فرحتي مني استكتروا نعمتي وخدوا حبيب مني نزلت بحر الهموم من غير سبب وأسيت لا ذنب سويت ولا عيب جرت مني تقول يا عيني الزمن الرضي بعدي احسن دليلي ولا كنتش اشوف بعدي واني سبق بلوتي سوق الهموم بعدي طلعني حمدي وخلى دمع عيني سال اللي اشتراني بمال من غير ثمن بعدي رسلان ظلم البريئة وربنا يأذيه وأنت حمدي كلام فيه المنام يخزيك وغرب الماء والمطر الخبيث يزيد يا فاعل الشر أهل المعرفة ذنبوك وزارع الشوق يجي وقت الحصاد يزيد تركنا حمدي معاه الهم ما يسيب وعدو رسلان معاه ابليس ما يسيب والكاس في ايديه طول الليل ما يسيب وظالم الناس سهل حينكسر سنه وحينتقم منه رب العرش ما يسيب جت الدليلة العجوزة تاخد الباقي حسب اتفاقهم سوا على المبلغ المالي رسلا لوعها ولا ادالهاش الباقي قالت يا رسلان طول عمرك بتعمل شر انا حفتش السر لو ما جبتش الباقي قالت له حفتش السر لو ما جبتش الباقي رسلان نفسه خبيثة عالضلال ماتت طلع مسدس كانت ايده وعليه ماتت وضربها بعياره وفكر انها ماتت وهي من مكرها بتفوق على الشياطين مغمضة العين وعملت انها ماتت رسلان ساب العجوزة في حتة مقطوعة بيجري هربان والأنفاس مقطوعة وهجمة الستر نايمة عليه مقطوعة ما بقاش يحق القريب لما قصر شوفه من كتر خوفه مسك في حبال مقطوعة لاجل المصفى رجال فايتين شالوها ودخلوها على مستشفى شالوها علقوا ليها الجرح والرصاصات شالوها جه البوليس وقتها وسألها عن غادر وفي المحاضر كتير إجابات شالوها قالت له رسلان ليا عنده فلوس يدفعها جات له مصايب كتير ما قدرش يدفعها ليا حدهم الجنيه ما رضيش يدفعها افكار بريئه وانا اللي كنت خوان دفعت تمن الخيانه وهو يدفعها وكيل النيابه سمع هذا الكلام منها عرف الحكاية جميعها كلها منها أثبت كلامها لكن عاوز دليل منها قالت له عندي دليل يا ابن الأصول حاضر قفل المحاضر وهو أخذ الإيصال منها قبضوا على رسلان وفي سجن اللمان سجنوه لأنه مجرم ويستاهل كده سجنوه ولا أبل منه كفالة بفعلته سجنوه قاضي العدالة حكم بالسجن في الأشغال خدوه في الحال في زنزانة أوام سجنوه وحمدي عرف كل حاجة أصله كان شاهد سبب القضية مراته والكلام شاهد وشاف نهاية الخيانة والدليل شاهد العبد مهما يداري من حسن ودخول فيه ربي موجود بأحوال العباد شاهد أفكار بنت الأصول ظهرت براءتها معدنها زي الذهب أظهر براءتها كانت لها ظلم وانكشفت براءتها الحرة بنت الأصول ليها شعور حساس شغلت الناس وجذبتهم برقتها وحمدي رجع للبلد فرحان من تاني وراح لي افكار لحد الدار من تاني قال انا اللي غلطان واقدم عذر من تاني قال انا اللي غلطان واقدم عذر من تاني ومأذون الفرح عقد العقد من تاني جه مأذون الفرح عقد العقد من تاني عش السعادة الجميل جمع حبيب وحبيب ومرسال الشوق بيوفق حبيب وحبيب يا حلاوة الحب لو صادف حبيب وحبيب بيملى بحر السعادة والمحبة صفا وأحلى ساعات الصفا قعدة حبيب وحبيب الحر صباره زي الجمل معقول وللبداية نهاية شرطها معقول واللي سمعناه من هذا الكلام معقول والكل بيقول يعيش العدل يا